السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد نستكمل حلقة بر الوالدين في هذه السلسلة الطيبة من حلقات الإسلام منهج حياة اتكلمنا في بر الوالدين على فرضية بر الوالدين في الحلقة السابقة وقلنا ان بر الوالدين ده كان قديما مش حديثا يعني مش علينا احنا بس كان على الامم السابقه وقلنا مكانه الوالدين وفضلهم قد ايه عشان ربنا سبحانه وتعالى بيوصي عليهم هذه التوصيه الكبيره جدا في الاسلام وكنا متوقفين عند قصه العابد جريج عشان تعرف بس فضل الاب والام ومكانه الاب والام قد ايه عابد جريج عابد في الصحراء يتعبد لله تبارك وتعالى بعيد عن مظاهر الحياة وال... وفي حاله أمه بتنادي عليه يا جريج فقال ربي صلاتي وأمي صلاتي وأمي يعني استجيب لأمي ولا كمل صلاتي لا خليني مع الله فكمل صلاته فأمه زعلت فنادت عليه تاني في المرة الثانية يا جريج يا ربي صلاتي وأمي يا جريج في الثالثة وبعدين من غيظها بقى فدعت عليه اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات ودي نقطة خطيرة الحقيقة ان الاب والام ما يدعوش على ابنائهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا على انفسكم ولا على اولادكم ولا على اموالكم كي لا تكون ساعة اجابة افرض ساعة اجابة هيبقى الدعاء ده كله مستجاب اللي بتقول يا انصبت يا لهوي يا, يا ان شاء الله مثلا في بعض النساء تقول ان شاء الله ربنا يهدك ان شاء الله اشوف فيك يوم ان شاء الله مش عارف اشوفك الله طب وانت لما يحصل كده هتنبسط يعني كأم ابدا ما انت اللي هتنكوي بناره طب ليه بتدعي كده ليه فكل ام تتقي الله في اولادها وكل اب يتقي الله في اولاده ما يدعيش لان دعوة الاب والام مستجابة دعوة الوالد على ولده ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده ودعوة المظلوم فكل أب وكل أم يتقوا الله شوف شوف عملت إيه أم جريج قالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات والعياذ بالله فجت واحدة حملت بالزنا ولما ولدت قالت إن الولد ده ابن جريج فراحت الناس والناس دايما متسرعة مش يشت... مش يتثبتوا ويشوفوا الخبر ايه لا دب دب ضربوه كسروا له الصومعة بتاعته ايه اللي حصل انت مجرم انت زاني ازاي ده هو الولد ده ابنك وبتاع لهم قال لهم هاتوها ده ابني برضه قالت له اه انت عملت كده وده ابنك قال لهم طيب ممكن تسيبوني شوية بس وصلى ركعتين لله سبحانه وتعالى ثم دعا الله ان يظهر الحق وقال اين الولد فجابوا له الولد حديث صحيح قال من ابوك قال أبي فلان سبحان الله الله أكبر إيه ده نطق الولد في المهد هم ثلاثة نطقوا في المهد اللي نطق في المهد سيدنا عيسى ابن مريم عندما قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا سورة مريم اللي نطق في المهد ابن اللي هو الولد ده اللي هو القصة بتاعته اللي كان الست دي بتقول ان ده ابن جوريج وهو مش ابنه ادي الولد ده انطقه الله تبارك وتعالى وقال ان ابي فلان ثلاثة أصحاب الأخدود الأم اللي معاها ابنها قتل أصحاب الأخدود دعاء بالقتل عليهم النار ذات الوقود مولعين نار إذ هم عليها قعود وقاعدين حوالين النار يمسكوا المؤمنين ويرموهم في النار فلما جت دور على واحدة هيرموها زي ما تقول معاها ابنها وهتترمى في النار فأشفقت على ابنها شوف قلب الأم فالولد نطق في المهد وقال يا أم تصبري فإنك على الحق يا أم تصبري فإنك على الحق فرموها هي وابنها على طول فالثلاثة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلهم ينطقون كان منهم في قصة العابد جريج فشوف فضل الأب والأم لما طبعا عرفوا ان هو رجل يعني نظيف وشريف أعادوا بناء الصومعة بتاعته واعتذروا له لكن شوف مكانة الأب والأم طيب هوبا سائل يسال ويقول طب انت لغايه دلوقتي ما قلتلناش نعمل ايه مع الاب والام يعني انت بتقول لازم نبر الاب والام ومكانتهم كبيره وفضلهم وكذا وكذا وكذا نعمل معاهم ايه هنسالك الاول هم احياء ولا اموات لو قلت لي احياء يبقى هتعمل معاهم ثلاث حاجات ولو قلت لي اموات هيبقوا خمسه تعمل خمس حاجات ازاي ده ماتوا اه في الموت بيزيد فضلهم تاني كمان بيزيد اللي انت تعمله معاهم اكتر ازاي طب خلينا في الاحياء ربنا يبارك في عمرهم يا رب والله سبحان الله ده ال- يعني الاب والام دول بركه الانسان ما بيحسش بالكلام ده إلا لما يكبر انما الشباب الصغير اللي مش عارف فضل الاب والاب والام ويقول لك هم قاعدين على قلبنا وكل شويه ابويا يقول له انت رحت فين انت جيت منين وامي عماله تقول لي مش عارف ايه ما ده مصلحتك ما ده مصلحتك وانت يعني ما انت لما هتكبر هتقول كده هتقول فين ابويا وامي ليه سابوني كانوا سابوني ليه اضل وسابوني امشي غلط وسابوني كده الله و- ولو ضربوك هتقول ليه ما ضرب- بيضربوني وليه ما سبحان الله تعمل معاهم ايه لو كانوا احياء تعمل ثلاث حاجات نمره واحد توقير الاب والام توقير الاب والام اتنين سماع كلامهم طالما ما فيش معصيه ثلاثه الانفاق عليهم لو محتاجين وانت معاك ازاي نمره واحد توقير الاب والام يعني ايه توقير الاب والام يعني الاحترام الزائد للاب والام الاحترام الشديد للاب والام طب ده مظاهره ايه يعني ايه اللي تعمله عشان تقول انا بحترم ابويا وامي احترام شديد رقم واحد اه تقبيل يد الاب والام تقبيل يد الاب والام تاخد ايد ابوك او ايد امك والمبالغه في ذلك يعني بالغ في انك انت تبوس ايديهم يعني ممكن تبوس ايديهم وتحطها كده على- ثلاث مرات اثنين ثلاث مثلا سبحان الله فوجئت مره احد ابناء ربنا يكرمه ويبارك له بيسلم عليا وبيعمل كده صبع صبع صبع سبحان الله كنت اول مره اخد بالي من المعنى ده انا ما عملتوش مع امي يعني انا بقبل ايدين بس يعني لكن كالصوابع كمان سبحان الله يعني خير يلا ها احسانا يعني مفتوحه اهي مفتوحه فتقبيل يد الاب والام ده مهم جدا جدا حقيقه يعني العلماء بيقولوا ان اللي يقبل اللي يقبل ايديهم يعني اللي تبوس ايديهم بس ابوك وامك طبعا وما علونا الجد والجده يعني والعلماء العلماء لك ليه؟ لأن الحقيقة تقبيل اليد ده في نوع- في نوع من الإذلال، طب وإيه يعني؟ ما أنت بتنزل لأبوك وأمك، وأنت بتنزل لحد الغريب يعني؟ آه، ده العر- العرب يقول أنت حتة من أبوك ومن أمك، يعني إيه ال- إيه القضية يعني؟ أصل بيقول لك إيه ده يعني أنا هذل نفسي، أيوه تذل نفسك لأبوك وأمك، ما أنت بتذل نفسك للغريب، إيه يعني؟ والشغل بي- بي- ساعات بيقرفك وساعات كذا وكذا و- ولما بتتمسك ولا بيتقبض عليك ولا مثلا يعني ها وانت بريء حتى مش وانت مذنب لكن ايه لما تيجي في الاب والام نقول لا فرقم واحد توقير الاب والام ان احنا نقبل ايديهم آه خلي بالك من المعنى شوف الراس دي دماغ الانسان ولقد كرمنا بني ادم سوره الاسراء وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات و- وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الدماغ دي اللي معموله كده يعني البني ادم هو الوحيد اللي ربنا كرمه تقدر تبص للسماء كده يعني وانت كده اهو اهو عايز تبص للسماء اهي اهو جبت السماء على طول اهي فوق اهي لكن الحيوانات ربنا يعزك وشاف الارض عشان تبص للسماء لازم تتقلب على ظهرها فكأن الله بيقول لك ان الوش ده اللي مكرم واللي باصص فوق ده اهو ينحني وينزل الوش ده عشان يبوس ايد الام وايد الاب لما نعلم اولادنا من صغرهم تقبيل يد الاب والام هيتعلم الولد التواضع للاب والام يبقى الدماغ اللي بتوطي على ايد الاب والام لا يمكن تيجي في يوم من الايام وتعمل كده ايه انت عايز ايه يا أبو- ابويا ايه يا امي ايه وانت عشان مش ايه مش ممكن لان الدماغ دي ايه اتعودت طول عمرها طول عمرها بتوطي مش هتيجي اخر زمن تزق كده مش ممكن مش ممكن عشان كده عايزين نعلم اولادنا من صغرهم كده ولما هنيجي نتكلم في موضوع تربيه الاولاد هنتكلم عن النقطه دي بالتفصيل اذا تقبيل يد الاب والام اتنين لما نادي الاب والام اناديهم باسماء جميله من ضمن التوقير فاقول لامي يا ست الحبايب يا ست الكل يا شجره مضلله علينا كلنا لما اتكلم عن بابا اقول له يا حج يا حجيجه يا حجوج ايه المانع يعني هو عندنا حج اللي بيحج مره واحده حجيجه اللي حج مرتين حجوج ده بقى ثلاث مرات وانت طالع ده مالطبل بقى يعني ما شاء الله آه، شغال على طول بس اهم حاجه يكون بحج في السعوديه ده المهم يعني المهم ف آه، ت- تقول للاب يا يا يا بركه يا يا سيد الكل يا يا حبيب ال- كده يعني كلام حلو للاب والام توقير الاب والام يبقى تقبيل الايادي اثنين ندائهم بنداء آه، طيب ثلاثه من توقير الاب والام انك لما تمشي معاهم في الطريق هم اللي يمشوا الاول تقدمهم الاول لما يكون النهار في نهار نهار طالع شمس طالعه العمليه منوره يبقى تقدم الاب والام ما تمشيش قدامهم عيب ما تمشيش قدام ابوك وامك تمشي وراهم دايما الا اذا كان في ضلمه لو في ضلمه اقتحم انت خش انت الاول انت فدا ابوك وامك انت تمشي الاول آه، في طوبه تتخبط انت فيها في تعبان يعني يعني اي حاجه من دي يعني تبقى انت تفدي ابوك وامك يعني لما يكون العمليه ايه العمليه مضلمه تاني من توقير الاب والام ما تطلعش على سقف وهم تحتيه يعني مثلا هم قاعدين كده ما تطلعش انت الدور اللي فوق ده شوف لدرجه ايه من توقير الاب والام شوفوا عظمه الاسلام احترام الاب والام لدرجه ايه شوف الواحد بيشوف مناظر هنا بصراحه حاجه يعني too much زي ما بيقولوا يعني يعني مفيش اللي يسيب ابوه وامه وامه ويمشي واللي مش عارف ابوه يحطه في دار م- مل- م- م- م- لاجئين ولا دار ولا ملجا دار مسنين دار عجزه ولا يسال عنه ولا وان مات يقول لك اطلع مش عارف يحط له ورده يحطوه على قبره باين ولا حاجة. ايه ده ايه ده سبحان الله سبحان الله شوف عظمه الاسلام فلو الاب والام عايشين هتعمل الثلاث حاجات دول نمره واحد توقير الاب والام توقير يعني ايه تقبيل ايديهم بتناديهم باسماء جميله لما تكون معاهم هم اللي يمشوا قدام الاول وما تطلعش على سقف يكون آه، من فوق وهم تحتيه اتنين ط- الطاعة طالما ما فيش معصية يعني لما أبوك وأمك يأمروك تقول له حاضر يا بابا حاضر يا ماما طيب لو مثلا مثلا أنا هصلي سنة وأبويا بيقول لي ما تصليش السنة أقول له حاضر وما, شل... وما صليش السنة وآخد ثوابها واخد ثوابها الحمد لله أنا واخد ثواب مرتين هنا ثواب بر الوالدين بر, بر الأب والأم سمعت كلامه وثواب إنما الأعمال بالنيات كنت هصلي هو بيقول لي لا دي سنة لكن أبويا يقول لي ما تصليش فرض لا هصلي الفرض مفيش فايده لان ده فرض يعني سماع كلام الاب والام اه فرض لكن دي سنه يبقى اقدم ايه الفرض قبل السنه انا بضرب مثلا انا مش متخيل اب يقول لابنه ما تصليش السنه يعني لكن بقول مثلا مثلا وان كان والله في خبل واب عمال يحلف على بيته تقلع الحجاب وام تحلف على مش عارف ابنها ما- ايه ده ايه ده سبحان الله اتقوا الله ده كان المفروض تيجي منكم المفروض ان انتوا اللي تامروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر مش تيجي من بره بيت البنت تعرف دينها وتعرف اسلامها من بره البيت ولما تيجي تلتزم كمان لا يبقى نسمع كلامهم طالما ما فيش معصية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ويقول صلى الله عليه وسلم لا طاعة إلا في معروف لا طاعة إلا في معروف لأن في الآخرة ما فيش حد هيعرف التاني يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبة زوجته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه كل واحد مش فاضي في الآخرة قال لا- لا، يشوف أنا فين رايح فين يبقى ناخد بالنا من هذا الامر توقير الاب والام بالاربع امور اللي قلناهم تقبيل اليدي الايادي الكلام الطيب امشي قدامهم ما اطلعش فوق اتنين اسمع كلامهم طالما ما فيش معصيه تلاتة لو محتاجين انفق عليهم لما يكون معايا طب افرض معيش اطلعها من من بق مراتي وعيالي واديها لابويا وامي حديث البخاري ومسلم الثلاثة اللي انطبق عليهم الغار كان منهم واحد منهم واحد توسل إلى الله ببر الوالدين قال اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت آتيهما بغبوق اللبن وأشر واشربهم لما بيرجع بالليل يعني فبيقول ابطأت عليهم يوم جيت اتاخرت رجعت لقيت ابويا وامي نايمين ومراتي وعيالي صاحيين عايزين ياكلوا فعايز اديهم يشربوا اللبن ابو مراتي وعيالي بس ابويا وامي نايمين يبقى انا فضلت مراتي وعيالي على ابويا وامي لا غلط طيب ادى ابويا وامي هصحيهم من النوم يبقى قلقتهم هعمل لهم قلق طيب يا ربي ادي عيالي ومراتي لا ابويا وامي طب اصح ابويا وامي هعمل لهم قلق يا ربي اعمل ايه فضل واقف بكوز اللبن في ايده كده الى ان طلع الفجر شوف البر لدرجه ايه وقال اللهم انك ان كنت تعلم اني فعلت هذا من خشيتك ففرج عنا لانهم كانوا دخلوا في وهم ماشيين في الجبل الجبال المطر نزل عليهم جامد فدخلوا في غار عشان يحتموا من المطر فجال هوا والمطر سد عليهم الايه المدخل بصخره كبيره يزقوا فيها مفيش فايده مع انهم هيموتوا جوه فقالوا والله يا هؤلاء لا ينجيكم من هذا الا الصدق فليدعو كل واحد منكم بما علم انه قد صدق فيه فالاولاني تب- توسل الى الله ببر الوالدين اللي عملوا ده اهو وانزاحت الصخره بس ما يخرجوش وتوسل الثاني بالامانه وانزاحت الصخره ما خرجوش وتوصل وتوسل الثالث الى الله عز وجل بترك الزنا في بيت عمه فربنا سبحانه وتعالى زاح عنهم الصخره وخرجوا جميعا اذا آه يعني شوف بقى ان إن تعمل ايه مع الاب والام لو كانوا احياء الثلاث حاجات دول توقير الاب والام اثنين الانفاق طاعتهم طالما ما فيش معصيه ثلاثه الانفاق عليهم لو محتاجين وانت معاك طب لو مات الاب والام جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هل بقى علي شيء من بر ابوي ابرهما بهما بعد موتهما حديث رواه ابو داود يعني بعد ما ماتوا فاضل لسه يا رسول الله شوف الراجل وحسه الاسلامي عشان ابوه وامه قال نعم الصلاه عليهما عد خمسه بقى لما يموتوا يبقى في خمسه بقى هم لما كانوا عايشين ثلاثه لما يموتوا خمسه ها الصلاه عليهما صلاه الجنازه ولذلك اقرب واحد يصلي على الاب والام الابن الصلاه عليهما اثنين الاستغفار لهما رب ارحمهما كما ربياني صغير ثلاثة صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما من ناحية الأب والأم يبقى عمي وعمتي و- وخالي وخالتي وأنا نازل كده أربعة إكرام صديقهما لما كان أبويا عايش كان بيزور مين انا اروح ازور اللي كان بيزوره ابويا اروح اودي اللي كانت امي بتودها هتلاقي ست كبيره طبعا محتاجه للي يسال عنها واقول لها ده انا آه، ببرك علشان امي كانت بتحبك وامي كانت بتزورك ابويا كان بي بيبرك ابويا كان بيزورك الصلاة عليهما الاستغفار لهما صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما إكرام صديقهما خمسة إنفاذ عهدهما من بعدهما لو كانوا موصيين على حاجة اعملها بس بشرط ما تكونش غلط يعني واحد موصي اتعمل له شادر واربعين وفرقة وصبحة وأول خميس من رجب وسنوية كل الخبل والبدع دي ما هياش من الإسلام عم- كل دي بدع وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله لان لا الاسلام يقول لك لا فرقه ولا صبحه ولا ولا خميس رجب ايه خميس رجب ده ولا الاربعين يعني ايه 40 يعني ويتنشب صادر شادر كبير والناس تيجي تعزق بعد 40 يوم ليه ب- مين قال 40 النبي اتعمل عليه 40 حد من الصحابه عمل عليه 40 وايه السنويه يعني ايه الكلام ده كل دي بدع في الاسلام كل دي بدع لكن مش موضوعنا يعني لكن لو هم كانوا موصيين ما تعملهاش الحديث في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم ان من ابر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه وذلك بعد أن يولي إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه وذلك بعد أن يولي يعني إيه أبر البر آه إن لما أبويا يموت أو أمي تموت الله يرحم الجميع أحياء أو أموات أشوف اللي كان بيزوره أبويا أروح أزوره اللي كانت بتزور امي اروح ازورها ست كبيره اروح طبعا معايا مراتي بالاسلام انا بقصد بالاسلام يعني عشان انت هتخش على واحده وطبعا اكيد هتبقى في سن كبيره يعني والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه سوره النور وان يستعففن خير لهن فانت هتروح بالضوابط الشرعيه يعني فتبرهم وده من أبر البر إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه وذلك بعد أن يولي يعني بعد ما يموت وانت طبعا بتبقى خالصة لله ايه اللي موديك ده هو الله برا بأبي أو برا بأمي العقاب أيها الأحباب جد خطير عقاب الأبناء اللي بيعقوا الآباء عقاب الأبناء اللي مزعلين آبائهم وأمهاتهم اتقوا الله اتقوا الله والحقوا الحقوا فرصة ان الاباء عايشين هم والامهات وبوس ايد ابوك وبالغ فيها وبوس دماغه و- و- وقول له الفاظ جميل اعمل معاه كل البر لان يوم ما هينزل تربته والله هتندم ندم بس ولا تحين مناص ما, ما هتعمل ايه ما خلاص خرجت من ايدك العقاب شديد الله تبارك وتعالى في سورة محمد يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فخلي بالك خلوا بالكم يا أب... يا أبناء راعوا الآباء راعي الأب والأم الله عز وجل في سورة الأحقاف يقول والذي قال لوالديه أف لكما أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي شوف المجرم ها وهما يقولون وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق شوف القلب الأب والأم فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين ما هذا إلا أساطير الأولين فحر في آخرة في آخرة وفي حساب وفي جنة وفي نار أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم سورة المؤمنون أيحسب الإنسان أن يترك سدى سورة القيامة ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين يعني النوعين الذكر أدي الراجل والأنثى أدي المرأة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قادر عز وجل طيب في آخرة هتتحاسب فيها وأول حساب هيبقى على الأب والأم عملت إيه مع أبيك وعملت إيه مع أمك النبي صلى الله عليه وسلم يتوعد بالعقاب الشديد اللي بيعق الأب وبيعق الأم اللي أبوه أو أمه زعلانين منه يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم ألا أنبئكم مش بالكبائر بأكبر الكبائر بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله أيوة إيه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله اثنين وعقوق الوالدين وعقوق الوالدين أكبر الكبائر عقوق الوالدين ألا وقول الزور وشهادة الزور وكان متكئا فجلس وظل يكررها ألا وقول الزور وشهادة الزور يلي بتزوروا الانتخابات يلي بتزوروا الانتخابات ألا وقول الزور وشهادة الزور وظل يكررها حتى قلنا ليته سكت إشفاقا عليه أكبر الكبائر أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين والنبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم يقول إن الله تعالى حرم عليكم وأد البنات وعقوق الأمهات وعقوق الأمهات يعني واحد هنا يقول لي طب ما قالش ليه الأب ما هو يمكن الأب طبعا بيعتمد على نفسه وعنده مثلا كذا وكذا لكن النبي عليه الصلاة والسلام وصى كتير قوي قوي على الأم لأنها بتبقى الوحيدة بقى في, في آخر عمرها خلاص ربت و... زي اللي عملت كام عمارة كده طيب وبعدين وبعدين هتبقى لوحدها محتاجة فين الناس فين النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى حرم عليكم وأد البنات وعقوق الأمهات ومنع وهات وكثرة السؤال وإضاعة المال لكن عقوق الأمهات عقوق الأمهات في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم طالع على المنبر كان ثلاث درجات طبعا مش المنابر بتاعتنا اللي بنعملها النهارده تلاقي الواحد طالع يخطب وطالع في دماغه في السقف فوق وايه اللي مطلعه فوق كده ما كان منبر النبي عليه الصلاه والسلام ثلاث درجات فطالع على الدرجه الاولانيه فسمعوه بيقول امين الثانيه امين الثالثه امين امين يعني اللهم استجب ايه يا رسول الله امين امين امين قال وانا طالع على المنبر اخطب جالي سيدنا جبريل وقال لي رغم أنف امرئ يا محمد إن شاء الله رب تتمرغ مناخيره في التراب يا محمد من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما أحياء فلم يغفر له قل آمين قال قلت آمين يبقى بقى شوف بقى عقابه قد إيه ده بقى اللي أدرك أحد أبويه أو كلاهما أحياء ولم يغفر له ما, ما ماتوش راضيين عنه ما كانوش راضيين عنه ودعوا له يا ويله تتمرغ مناخيره في التراب إن شاء الله رغم أنف امرئ أدرك أحد أبويك أو كلاهما أحياء فلم يغفر له قل أمين قال قلت أمين رغم أنف امرئ الثانية أدرك رمضان فلم, يخر فلم يغفر له قل أمين قال قلت أمين اللي يجي عليه رمضان ويطلع منه ربنا ما غفرلوش تتمرغ مناخيره في التراب ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي عليه الصلاة والسلام قل أمين قال قلت أمين يعني اللي يسمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما يصليش عليه يبقى مناخيره تتمرغ في التراب زي ما دعا عليه سيدنا جبريل وأمن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم لا يقول في صحيح مسلم لعن الله من لعن والديه لعن الله من لعن والديه قالوا يا رسول الله وهل يلعن الرجل والديه ازاي في حد يلعن ابوه ولا امه قال يسب ر- يلعن ر- ابا للرجل فيلعن اباه ويلعن امه فيلعن امه انت لما تشتم واحد بابوه ولا بامه هيقول لك ايه ما هيشتمك بابوك وامك اما تقول له يا ابن كذا هقول لك أه انت ابن كذا الله طب انت شتم مين اللي شتم ابوك وامك انت مش هو لان انت اللي خليته يشتم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من الكبائر شتم الرجل والديه قال يا رسول الله وهل, يشت... وهل يسب الرجل والديه قال نعم يسب أبا للرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه هكذا طب إذا كان العقاب شديد كده احنا عايزين نعرف الثواب إيه بقى الثواب كبير جدا جدا جدا يا بختك ويا مكانتك عند الله يلا أبوك وأمك راضين عليك الله الله يقعد لك بقى ويقعد لأولادك كمان من بعديك لأن صلاح الأب بيقعد يمكن للجد رقم سبعة زي سورة ال- الكهف وكان أبوهما صالحا قيل الجد رقم سبعة وكان اسمه كاشح كان مش أنا الساجد المهم يعني الله عز وجل يقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما الله ال- الله عز وجل في سورة الأحقاف يقول ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ثم ال- الثواب الكبير والفضل أصل أنت أنت أنت أنت بتطيع الله سواء زي ما سواء زي ما قلت لك بقى أب- ابوك او امك يستحق او لا يستحق هيقدروا مش هيقدروا يستاهلوا ما يستاهلوش انت بتعامل مين بتعامل الله عز وجل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله الراجل الحديث رواه الامام احمد والنسائي جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله جئت اردت الغزو وجئت استشيرك انا عايز اغزو في سبيل الله وجاي بستشيرك يا رسول الله فالنبي عليه الصلاه والسلام قال هل لك من ام في أمك عايشة لك أم عايشة قال نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم فالزمها ارجع لأمك اللي جاي تجاهد لا ارجع لأمك فالزمها فإن الجنة عند رجليها فإن الجنة عند رجليها اللي هو الحديث بس هو ده الحديث حديث رو- رو- أحمد والنسائي لكن إن إن الجنة تحت أقدام الأمهات ده مش حديث انما هو لما قال له النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له اهو لكن هو المعنى يعني معنى مظبوط اهو قال ارجع يعني ار- ار- ارجع فالزمها فان الجنه تحت رجليها فان الجنه تحت رجليها هكذا فضل الاب والام وثواب الاب والام ومكانتهم عند الله فيا بخت كل انسان يلحق يدرك احد ابويه احياء او كلاهما ها تبقى فرصه ارجع تاني يلي يلي يلي ابوك وامك مش راضين عليك روح لهم بوس ايديهم بوس دماغهم اشتري رضاهم زي ما زي ما- باي شيء لان انت الكسبان في الدنيا والاخره ويا اي اب يا اي ام يعني لطفا بالاباء ويعني بالرحمه ليهم وانا عارف هو ربنا سبحانه وتعالى وصى الاولاد على الاب والام ما وصاش الاب والام على العيال صح لان هو مش محتاجين اللي يوصيهم يعني ربنا لما وصى قال وصينا الانسان بوالديه لكن ما قالش يا اب وام وال- آه خليك لا لا لا لأن طبعا معروف ان الاب والام مين اللي هيوصيهم على اولادهم سبحان الله دول اولادهم وحته منهم ولذلك ربنا اللي وصى دايما الاب الاولاد على الاب والام لكن انا بقول من ناحيه الاب والام يعني يتسامحهم وي- ويتراحموا معاهم وما يدعوش عليهم نسال الله عز وجل ان ان يرحم اباءنا وامهاتنا إن كانوا أموات وأن يكرمهما اللهم أكرمهما يا رب العالمين إن كانوا أحياء وارحمهما رحمة واسعة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Thank you.